إسماعيلا عذب الحديث وحسنه لغة القلوب دواء نفس تألم فاسمع إذا عذب الحديث وحسنه لغة القلوب دواء نفس تألم ورواء روحك في التماس هداية تأتي إليك من السماء فترحم قلبي يحن إلى جنان تزهر والدمع عطرا سابحا يتنسم اسمع لخير نصيحة من عالم يرجو سرورا ترتضي وتنعم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا اللهم لا تجعل فيه لأحد غيرك أبدا شيئا اللهم لا تجعل في عملنا أي شيء لأي أحد اجعله كله صالحا واجعله لوجهك خالصا اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم عافنا ولا تبتلينا عافنا ولا تبتلينا عافنا ولا تبتلينا آمين ألم أقل لكم إني أحبكم في الله وآخر درس الأربع قبل الماضي قلت لكم ان انا بحبكم اكتر منكم لاني جيتكم وكنت تعبان يعني في الحمد لله انا زي الفل الحمد لله الحمد لله رب العالمين بس جيتكم وكنت يعني ايه مشطب مخلص لكن جيت برضه قلت لو واحد منكم بقى كان في نص اللي فيا ما كانش جه لكن انا جيت عشان انا بحبكم اكتر وتعالوا الحديث النهارده يا نهار ابيض آه، اقول ولا كفايه كده الليله دي طب صلي على سيدنا النبي الحديث ده رقم كام يا عبد عويس فين عبد عويس ثمانية سبعة سبعة ثمانية الحديث الثامن من الأربعين الربانية عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله في الجرة فين الجرة هات الجرة قلت يا رسول الله الوضوء من جر جديد أحب إلي قلت يا رسول الله الوضوء من جر جديد مخمر أحب إليك أم من المطاهر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بل من المطاهر إن دين الله يسر الحنيفية السمحة قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث إلى المطاهر فيؤتى بالماء فيشربه يرجو بركة أيدي المسلمين الله عايزين نسمع الحديث ده تاني طب صلي على سيدك النبي زيد النبي صلاة وعايز اقول ايه قلت لكم لما تسمع ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نصح حد من اللي بيحبهم اشبط في النصيحة دي بايديك واسنانك لما تلاقيه نصح سيدنا ابو بكر نصح السيدة عائشة نصح انس نصح اسامة بن زيد حبايبه فإنه يصفي لهم النصيحة سيدنا علي بن أبي طالب السيدة فاطمة حبيبته و حطيت الأصل الأولاني ده حط الأصل الثاني بقى في فهم الدين لما تسمع حديث عن سيدنا عبد الله بن عمر أو فعل أو عمل اشبط فيه بإيديك واسنانك لأنه كان أشد الصحابة تأسيا بالنبي سيدنا عبد الله بن عمر نموذج مثال لشدة التأسي بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان لو هو رايح حج بيقول لك إذا رأيت ابن عمر وهو في الطريق للحج تقول مجنون فإنه يتحرك يمر بدبته ثم يجلس كأنه يؤدي الخ... يقضي حاجته ولم يقضي حاجته قل رأيت رسول الله فعل هذا فعشان كده أنا لما شفت الحديث ده بتاع سيدنا عبد الله بن عمر شبطت فيه اسمع بقى كده تاني ده مين سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال ايه يا ده انت اللي كل يوم تشيب انت يا صحصح معايا صلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قلت مين اللي بيقول عبد الله بن عمر يا رسول الله الوضوء من جر جديد يجيب لك جرة شفتوا الجرة يا انا جايبها لك تركن عليها هي دي مش مش الجرة انا كان نفسي الراجل ده يجيب جرة بس هو مش نافع هعمل له ايه احمد عبد الصمد ربنا يهديه ويتوب عليه بس هي الظاهر الامور انقرضت صحيح انا بعته الحته في سمنود اسمها الفواخريه قد الناس بتوع الفخار فقال لي ما خلاص بقى الحاجات دي ما عادش فيه انا عهدي بالحاجات دي قديم الجره هي كانت اكبر من كده وبتبقى نازله كده لحد هنا لا لا نازله يعني الزور ده طويل طويل ونازل لحد الوسط وبعدين نازل بعد الوسط تاني كده ملموم فين عند سيدة عائشة خلاص هروح انا السيدة عائشة اجيبها خلاص وصلني هو كده صلي على الرسول صلي فهي ايه بتبقى من فوق آه، بوزها زي كده وبعدين نازله على واسع وبعدين وسط واسع وبعدين الوسط ده ينزل مسحوب لحد تحت كده تاني وصلت الصورة اه ده الجر فبيقولوا لسيدنا النبي صلى عليه نجيب لك جرة جديدة مخصوصة بتاعة سيدنا النبي نملها لك مية نظيفة مخصوصة من البير تتوضى بيها ولا تتوضى من مطاهر المسلمين مطاهر المسلمين دي المطهرة بقى كانت آه، قلت له هات لي عارفين الإجانة مش عارفين الإجانة اه صغيرين انتوا معلش الإجانة عبارة عن حاجة واسعة كده جدا كده ها ونازلة زي الطشت بس ايه مدورة اه بتاع العجين اسم المجور بتاع العجين هي دي اسم الإجانة اسمها الإجانة أو اسمها مطاهر مطهرة كانت بتوضع دي على باب المسجد واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة موضوعها على باب المسجد كل اللي داخل قبل ما يدخل المسجد يعمل ايه يتوضى من بس بيتوضى ما فيش كوز بيعمل ايه بياخد بايده ويتوضى وياخد بايده ويتوضى ياخد بايده ويحط على رجله كده قدام الجامع فبيقولوا لسيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم نحب نجيب لك جرة مخصوص بتاعتك ونملها لك مية مخصوص بتاعتك ما بيتحركوا بقى ما انت مش عارف الايد اللي اتحطت دي ايد ايه فقال لا ابغوني ماء من مطاهر المسلمين التمس بركة ايديهم يا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم انت تلتمس بركة ايديهم لا اله الا الله قال فان احب الدين الى الله الحنيفية السمحة خليك سمح ما تحقدهاش ما تنشفهاش ما ت... ما تزمتهاش ما تزنقهاش وانا بخاف اقول الكلام ده لان انا قلت قبل كده اللي بيقولوا كده بيفرطوا في الدين انا من من ناحيه ما تزنقهاش ما تزمتهاش ما تشددهاش يعني خليك ورا سيدنا النبي ما تزودش عليه واحد صاحبنا اتجوز جديد يقول انا صراحة ما بخرجش مراتي من البيت ليه لك انا مش شايف ان الحجاب ده كفاية شايف ان هو برضو النقاب والحجاب والحاجات دي ممكن تجسم والناس بيبصوا والهوا وال... يعني انت اغير من ربنا انت اغير من سيدنا النبي لما خرجت سودة وكانت جسيمة سيدنا عمر قال لها يا سودة انك لا تخفين علينا لا برضه باين ان انت سودة معروف ان انت سودة فشكت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الله فقال لها ان الله قد اذن لكن ان تخرجن في حاجتكن وان عرفت ما قالش وان قال ان الله قد اذن لكن ان تخرجن في حاجتكن يعني قال لها حتى لو عرفوكي برضه خروجي يبقى انا ما ينفعش ان انا ابقى اغير من سيدنا النبي صح كده صلى الله عليه وسلم ولا بقى اغير من ربنا ولا اشدد اكتر من الشرع عشان كده لما اقول لك على حاجة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقوليش متشدد آه، قال لا وانا بقول لك اللي بيقول بقى ما- اللي بيقول اللي اللي عايز ما يتشددش يجيب لي كان قال رسول الله قلت لهم في الحج كده وما رجعت من الحج السنة دي كانت أول وصية لولادي أنا طلعت بإيه من الحج السنة دي وأظن في الدرس ده قلت تشددوا لأن سيأتي على الناس يوم يحجون فيه غير حجة سيدنا النبي قلت أنا شفت الناس بيباتوا يوم 8 في عرفة رغم أن يوم 8 المفروض يباتوا فين في منى لا بيباتوا في عرفة ينفع كده يبقى كده بنعمل حج جديد ما بيباتوش بقى في مزدلفة ينزلوا على مكة قال لا ده كده مش مش ده الحج الحج وال- الحج والنبي لما انا اجي بقى اتشدد واقول المبيت في منى سنة والمبيت في مزدلفة واجب من واجبات الحج ده فعل سيدنا النبي ما حدش يقول متشدد بقى ده فعله الشاهد ايه سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم لما يقولوا له تحب تتوضا من من جر جديد ام من مطاهر المسلمين ده اللي انا بقوله للاخوه بتوعنا اللي انا بحبهم في الله يا اخي لما تبقى في وسط المسلمين خليك زيك زي المسلمين بلاش تعمل لنفسك منظر تبقى انت ابن الباشا ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين وقال انني ايه من المسلمين يعني واحد من المسلمين واحد من الناس ما اقعدش بقى ايه قلت له ايه تعمل الشال الاحمر وتعمل كده والشال الابيض وتعمل كده ومش عارف ال- البتاعه بتاع الجلابيه معموله ايه والزرار شكله ايه وبتاع هي نفسك مش ناقصه نفسك مش ناقصه كبر نفسك مش ناقصه غرور نفسك مش ناقصه عجب لابس لي طاقيه خضرا ليه يا عم ناصر البس طاقيه زي طواقي المسلمين والبس جلابيه زي جلاليب المسلمين وامشي في وسط المسلمين واحد من المسلمين زيك زيهم هي دي قالوا له نجيب لك جره جديده ولا تتوضى زيك زي المسلمين قال زي المسلمين هاتولي من ميه المسلمين ان احب الدين ان دين الله يسر الحنيفيه السمحه خليك سمح ما تبقاش معقد نفسيا جاني واحد بيقول عندي وسوسة في الوضوء ليه وسوسة في الطهارة ليه وسوسة ليه لما العلماء اتكلموا قالوا الوسوسة داء يعرض للفراغ داء يعرض للايه يعني ايه للفراغ يا عم فتحي للعالم الفاضية هو انا فاضي عشان الشيطان يوسوس لي هو دماغي مليانة ده انا وسوس له هي دي اللي دماغه فاضية الشيطان يلعب له فيها لكن اللي دماغه مليانة ما ينفعش المسؤول لا يشغل زي ما الواد قال فالشاهد ايه ان القضية في ان اللي عنده وسوسة في الطهارة يا ابني احنا مش فاضيين اغسل ايديك وتمضمض وتمان تستنشق واغسل وشك واجري اجري قال ايه كنت استر شيخي عند وضوئه لكي لا يقال لا يحسن الوضوء يقول يعني الشيخ بيتوضا بنقطتين ميه انا عايزك تحط حله وانت بتتوضا تحت الحنفيه بتاع الحوض وشوف بتتوضا بقد ايه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا بالمد ويغتسل بالصاع المد اللي هو كده تمد ايديك الاثنين وتملاهم ميه هو ده اللي يكفيك في الوضوء يتوضا بالمد ويغتسل بالصاع الصاع أربعة أمداد مد اتنين تلاتة أربعة هو ده الغسل فواحد قال لا يكفيني فقالت له السيدة عائشة قد كان يكفي من هو أكبر منك جسما وأتقى لله منك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هي دي السماحة ان انا ممكن اتوضى بايه بنص لتر ميه مش هي العملية مش بكتر المية ان شاء الله هيجيكم كلام عن التربية بالوضوء ان شاء الله بإذن الله تعالى ازاي نتوضى نتربى بالوضوء مش مسألة ان انت تغرق الدنيا مية هو ده ان دين الله يسر الحنيفية الايه السمحة الحنيفية قلنا من معنى الحنف الاحنف يعني الميل انك انت تبقى مايل لربنا عشان كده ربنا خلق لك قلبك مايل قلبك في الجهة اليسرى من الصدر مائل الى جهة اليمين والمايل ما يتعدلش ان جئت تقيمه كسرته فهو قلبك من اصله كده مايل لربنا حنيفية سمحة هذا معنى حنيفية مائل الى الله ما توسطنهاش قلت ان الذي يرضي جميع الاطراف ينافق اللي بيرضي العلمانيين ويرضي الليبراليين ويرضي الاخوان ويرضي السلفيين ويرضي ويرضي ويرضي يا راجل خليك موحد ارضي ربك ولا تبالي بالناس الشاهد الحنيفية السمحة السماحة السماحة يا جماعة اللي هي ببساطة وسهولة سلامة الصدر حال الفعل وحال الترك بمعنى ان لما ربنا يقول لي قوم صلي الفجر الساعة أربعة دلوقتي قوم صلي الساعة أربعة ما قومش وانا مزمزق وزهقان مالك إيه بس؟ عايز انام هس حدش يكلمني يروح يصلي وهو نص نايم دي ما فيهاش سماحه تقول لي طب اعمل ايه طب ما انا قايم تعبان ما قايم تعبان عشان نايم متاخر طب انا اعمل ايه ما هو الشغل بيخلص متاخر وربنا ما جعلش الليل للشغل ربنا قال وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا اشتغل بالنهار طب ما احنا شغلتنا بالليل سيب الشغل يعني هموت من الجوع موت من الجوع موت من الجوع وما تروحش جهنم لسه كنت بقول له دلوقتي الواد وليد من ترك صلاة واحدة متعمدا حتى يخرج وقتها فقد كفر مش انا اللي بقول كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال بين العبد وبين الكفر الصلاة الحديث في صحيح مسلم عشان ما حدش يقول بقى ضعيف وما ضعيفش في صحيح مسلم عشان كده بقول اللي سهر للساعة 12 واحدة اتنين وعارف انه لو نام مش هيقوم الفجر يبقى كده ترك الصلاة متعمدا هو متعمد لانه عارف انه لو نام مش هيصحى هو عارفها يبقى كده متعمد انه يضيع الفجر طلعت الشمس اتشهد بقى يا جميل اتشهد على نفسك الشاهد ايه الحنيفية السمحة لما ربنا جل جلاله يقول كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم يبقى عندك سماحة في ترك النهي بمنتهى الأريحية والسعادة في الأمر والنهي السماحة سلامة الصدر عند ورود الأمر والنهي قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث الى المطاهر فيؤتى بالماء فيشربه يرجو بركة ايدي المسلمين والحديث ده صححه الشيخ الالباني في صحيح الجامع 48 94 4894 شاهد هنا من الحديث ده طبعا من المتقدمين المنذري والهيثمي في مجمع الزوائد وناس كتير شاهد هنا من الحديث ده ايه كلمة البركة اللهم ارزقنا البركة في الإيمان اللهم ارزقنا البركة في الأعمال اللهم ارزقنا البركة في الحياة اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا البركة تسمعوا عن حاجة اسمها البركة ان شاء الله ايه موضوع البركة ده بس موضوع البركة ده عايز قعدة كبيرة قوي صراحة يعني هنخليها للدرس الجاي بس اشير اشارة قال الله تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير قال الله وتبارك الذي له ملك السماوات والارض وما بينهما سبحانه تبارك في ذاته وسبحانه يبارك ما شاء من خلقه لذا لم يرد في القرآن قط البركة إلا منسوبة إلى الله البركة كلها منه وكل شيء لا يكون لله فبركته منزوعه فاسمه سبحانه وتعالى الله اسم مبارك تنال معه البركة اسمه جل جلاله الله اسم فيه بركة مش فيه بركة كله بركة قال تعالى تبارك تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام البركة من الله جل جلاله هي النماء والزيادة ولما كان فضل الله لا يحصى ولا يحصر ويأتي للإنسان من حيث لا يحس ولا يحتسب قيل شوف التعريف العجيب للبركة ده قيل لكل ما يشاهد منه زيادة غير محسوسة هو مبارك وفيه بركة لما كان فضل الله لا يحصر ولا يحصى ويرزق الإنسان من حيث لا يحس ولا يحتسب كنت زمان في درس آه، بتاع قولة في عابدين مسجد أنصار السنة الكلام ده كان سنة 95 كنت اقول حاجة اسمها ملحة الوداع قبل ما نمشي اقول كلمة كده ايه ملحة الوداع فممكن اقول لكم ملحة الوداع دي دلوقتي حاجة حلوة عجبتني قوي قيل لرجل من الفقهاء ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب قال قال الفقيه انه ليجعل لنا مخرجا من غير أن نتقي ويرزقنا من حيث لا نحتسب من غير أن نتقيه ونرجو منه الثالثة أن ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا صحيح كده ما بنتقيش كما ينبغي وبرضه بيجعل لنا مخرج تشهد والله أنا أشهد من غير ما نتقيه كما ينبغي وبيجعل لنا مخرج ومن غير ما نتقيه كما ينبغي وبيرزقنا تشهد أنا أشهد ونرجو الثالثة ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا البركة أيها الإخوة كلها من الله وبيده ولا يتعاظمه شيء ولا تنقص خزائنه على كثرة عطائه وجزيل نواله أكف جميع العالم إليه مرفوعة تطلب وتسأل يسأله من في السماوات والأرض و
يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمين الله ملآ لا تغيضها نفقه سحاء الليل والنهار أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإن ذلك لم يغض مما في يمينه شوف اطلب ولا يهمك اللهم ارزقنا بغير حساب واوعى تفكر كلمة يرزقنا يعني الفلوس لا الفلوس وغيرها لما اقول ارزقنا ارزقنا قيام الليل وارزقنا تلاوة القرآن وارزقنا طول السجود وارزقنا كثرة الذكر وارزقنا الفلوس وارزقنا الهداية وارزقنا صلاح الأولاد وارزقنا إصلاح الزوجات وارزقنا سعة البيت وارزقنا سعة الرزق وارزقنا الرزق دي كلمة ايه اه وسع يا ابني افقك ف جل جلال الله وضع الله جل جلاله البركه في كثير من مخلوقاته هناك أناس أشخاص مباركين في ناس كده فيهم بركة قال الله جل جلاله سيدنا عيسى وجعلني مباركا أينما كنت قال ربنا سبحانه وتعالى عن سيدنا نوح يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك ناس مخصوصين في أناس مخصوصين دول فيهم بركة وفي أماكن فيها بركة وفي أزمنة فيها بركة وفي أشياء فيها بركة خلينا نتكلم عن البركة الأسبوع الجاي إن شاء الله بإذن الله
فاسمع إذا عذب الحديث وحسنه لغة القلوب دواء نفس تألم فاسمع إذا عذب الحديث وحسنه لغة القلوب دواء نفس تألم هواء روحك في التماس هداية تأتي إليك من السماء فترحم قلبي يحن إلى جنان تزهر والدمع عطرا سارحا يتنسم اسمع لخير نصيحة من